بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألا إن لله ما في السماوات والأرض الا ان وعد الله حق ولكن اكثرهم لا يعلمون وتكلمنا عن الا انها اداه تنبيه يستفتح بها الكلام المهم حتى تنبه السامع قبل ان ياتي نص الكلام فلا يفوته شيء منه وتكررت في الايه الا ان لله ما في السماوات ايه والارض والا ان وعد الله حق وعد الوعد هو ان كان في خير فهو بشاره بخير يقع وان كان بشر يبقى انذار بشر يقع ويغلب عليه كلمه الوعيد يبقى في غالب الامر وعد ياتي للاثنين انما وعيد ما تجيش الا في مين الا في الشر وعد الله حق ما دام الوعد اخبار بشيء سيحدث من الذي يملك ان سيحدث الشيء الذي يعد به قال لك لان الشيء الذي يعد به اي انسان حدث يقع هذا الحدث له عناصر العناصر فاعل اتيك غدا في المكان الفلاني لسبب كذا وكذا وكذا انا وعدتك اهو اتيك انا وانت المفعول هجي لك انت غدا في المكان الفلاني لاكلمك في كذا وكذا وكذا يبقى كم حاجه فاعل ها مفعول زمان مكان سبب وحدث الحدث عايز قدرة قل لي إذا قلت لك أنا آتيك غدا في مكان كذا لأكلمك في موضوع كذا ماذا أملك أنا من عناصر الحدث أنا ما أضمنش إن هعيش لبكرة يا سيدي أنت أيضا ما أضمنش إنك تعيش لبكرة غدا يمكن ما يجيش غدا لا عليا ولا عليك في المكان الفلاني في الاوتيل الفلاني في القهوه الفلانيه يمكن تتدمر ويجي لها قنبله ولا حاجه تطيرها عشان اكلمك في الموضوع الفلاني ما يمكن بالليل عرض لي ان انا ما اتكلمش خالص في الموضوع ده او ما اقدرش اتكلم فيه وهب ان كل العناصر مجتمعه ولا قدره لي على المجيء ولا قدره لك على المجيء يبقى أنا ماذا نملك انا وانت من عناصر الوعد لا شيء ابدا ولذلك يعلم الله خلقه الادب في اعطاء الوعود انت ما تملكهاش ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا الا مقرونا بايه ان يشاء الله لما تقول ان شاء الله يبقى ان ما حصلش ولا واحد من دي تبقى مش كذاب يبقى اذا ربنا علمنا ايه صيانة أخبارنا عن الكذب وخلانا نتكلم في نطاق قدراتنا وقدراتنا لا يوجد فيها عنصر من عناصر الايه الحدث لكن اذا قال الله ووعد يبقى ما فيش لا يخلف الميعاد ليه لان العناصر كلها ما, ما تتأباش عليه وما دام العناصر كلها ما تتأباش عليه يبقى اللي على الوعد يجي حق وثابت ولا لا؟ يبقى وعد وحق وايه؟ وثابت. هب انك اردت ان تبني بيت وقلت للمهندس ابني لي بيت شفت كذا كذا المواد في كذا والمش عارف الكذا والكذا وقال لك خلاص نعمله وبعد ذلك عنده الفلوس وعنده كل حاجه ولا لقاش المواد او لقاش المواد المستورده اللي تديك الحاجه الحلوه اللي انت عايزها الله هو حكم في شيء هو ما ايه ما يملكوش لكن اذا قال الله فهو يملك كل شيء ليه لان لله ما في السماوات وما في الارض نعم الا ان وعد الله ولكن اكثرهم لا يعلمون ما يعلموش ايه ما يعلموش ان وعد ربنا حق الكافرين بيقول لك لا ده كان متى هذا الوعد مش كده ولا لا او لا يعلمون ان الانسان يجب ان لا يضع نفسه في موعد لانه لا يملك عناصر بل يرد كل العناصر الى مين الى الله فيقول الا ان ايه ان يشاء الله هو يحيي ويميت الله الحياه والموت دي أم قال لك لأن حركة الحياة والملك والملك والتالي ده فرع الأحياء يبقى حي فهو ملك الأصل يحيي إيه؟ ويموت الأشياء اللي بتحدث عن ال- عن عن- عن الحي هو يملك نفس الحياة فيسلبها يسلبها بإيه؟ بالموت يبقى هو- يبقى مالك للأشياء ومالك لأسباب الأشياء أيضا وما دام مالك للاشياء واسباب الشيء يبقى شيء لا لا لا يفوته شيء من وعد ولا ايه ولا وعيد ومش بس هو يحيي ويميت كده وبعدين هو حيانا ونموت وبعدين نفلت منه لا واليه ترجعون يبقى اللي ما يعم- اللي ما ياخدش منه الاحياء يبقى ياخد خوف الرجعه خوف الايه الرجعه يا ايها الناس يا أيها الناس إذا قيل يا أيها الناس يبقى خطاب للناس جميعا وإذا قال يا أيها المؤمنون يبقى خطاب لمن آمن بالمنهج عادة يخاطب أيها الناس بأصول العقائد يا أيها الناس اتقوا ربكم آمنوا لكن اللي يخاطب بالإيمان التكاليف يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الايه الصيام يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في الايه في القتل يبقى في الاحكام المخاطب بها مين المؤمنين انما في اصول العقائد والايمان الاعلى بالواحد ال- الوا- الواجد الموجد يبقى ده للناس كلها ايه للناس كلها يا ايها الناس قد جاءتكم موعظه مش جاءكم رسول بموعظه كأن الموعظة تجسمت كده إيه؟ وبقى لها إيه؟ وبقى لها مجيء هي اللي جاية الموعظة الكلام كأنها هي اللي إيه؟ هي اللي جاية كان يقول جاءكم الرسول بالإيه؟ بالموعظة حب يدي للموعظة إيه؟ صورة الحركة يعني بتنغزنا لنفسه قد جاءكم موعظة إيه الموعظة؟ ما هي الموعظة؟ الموعظة هي الوصية بالخير وبالبعد عن الشر بلفظ مؤثر يقول لك ده فلان ده واعظ ايه إيه؟ واعظ كويس الله كويس يعني ايه يعني بيقول كلامه بايه جميل مستميل باسلوب جميل وايه ومستميل كلام مؤثر ليه لانك الموعوظ دائما اضعف من الوعظ لان ما دام بتوعظني تبقى انت يعني فما دام اضعف من الوعظ يبقى النفس ثقيله ان تتقبل العظه لان معنى ذلك انك رايتني في محل دون وعايز ترفعني يبقى انت اعلى مني الشغلانه اياها دي ام قال لك قدر هذا الظرف في المنصوح قدر هذا الظرف في الموعوظ النصح ثقيل فلا تجعله جدلا ولا ترسله جبلا استعيروا له خفة البيان علشان ايه عشان تستميل اذن السامع ايه اليه تقوم تجيب له الاسلوب الجميل المستميل المقنع الممتع اللي يطلبه اللي يعجبه إيه؟ كل دي اسمها الموعظه وما دام موعظه يبقى لازم تيجي في الصميم لان الوصيه عاده لا تتاتى الا في خلاصه حكمه الاشياء هب ان انسان مريض وعنده اولاده ومش عارف ايه وجاءت حضرته الوفاه يقوم يعمل وصيه يوصيهم يقعد بالله يقول لهم الكلام اللي في الدنيا كله ولا يجيب لهم عيون الايه عيون المسائل انا اوصيكم بكذا اوصيكم بكذا اوصيكم كذا اللي هي اللي. باسلوب ايه مستمر يبقى قد جاءتكم ايه موعظه الموعظه دي يا تسمعها يا ما تسمعهاش ما انت وعظته اهو يا يسمعها هي ما يسمعهاش قد جاءتكم ايه موعظة بس الموعظة جاية من مين من ربكم اختصاص كلمة الموعظة بالرب مش بال... مش مش ب- بالإله لأن الإله يريدك عابدا إنما الرب مربي وإن كفرت به فهو ربك وإن كفرت به فهو إيه؟ وما دام جايه موعظه يبقى من ضمن التربيه من كمال التربيه يبقى متعلقات كلمه رب للبدن ويديله مقومات الحياه فيه ويديله نشاطه ويديله مقومات القيم ويديله حاجة. يبقى الموعظه ما- من من من نوع التربيه ولا مش من نوع التربيه؟ قد جاءتكم موعظه من مين؟ من ربكم وربكم المأمون عليكم لأنه خلق من عدم وأمد من عدم وما خصش بنعمة الربوبية مؤمن دون كافر بل قال للكافر برضه خد الحياة وخد أسبابها وخد كذا وخد كذا يبقى الموعظة جاية من مين؟ قال لك، وممن لا ينتفع بوعظك بعظتك هو انا لما اوعظك تبقى على الخير ربنا انا اوعظك على الخير يمكن ليا فيها حاجه يمكن انما ربنا لما يوعظ يبقى منزه عن الغرض فيها يبقى خير الموعوظ ما فيش فيه شبهة خير الواعظ لأن في ناس كتير يوعظوا بحاجة لأن يمكن ينالهم ينالهم منها شيء إنما ربنا مش هيناله منك لا شيء لأنك أنت لا تقدر على شيء مع قدرته قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور الحركات من الفاعل العاقل غير المجنون حركة المجنون هستيريا مش مترتبة عن قضية عقلية لكن حركة العاقل إيه؟ قبل ما يتحركها مرت على مين على عقله واختار بين البدائل ورتبها الله العقل ده بيختار بين البدائل أم قال لك بس اللي يفسد الرأي فيه الهوى الهوى ده بينشأ من ايه مما في النفس وفي القلب بقى فقال الله أنزل عليكم ما يشفي صدوركم من ايه من غل يؤثر في الحكم وحقد وحسد ومكر كل كل الشيء الباطني ده لان انت ما تتصورش ان اي حركه لازم لها نبع وجداني النبع الوجداني ده لازم يصح لازم يشفى الاول علشان تبقى الحركات اللي تصدر عن الجوارح نابعه عن وجدان ايه؟ عن وجدان طاهر مصفى سليم. ما دام نبع عن وجدان طاهر مصفى سليم تبقى الحركه ايه؟ الحركه اللي تحدث تبقى حركه سليمه وشفاء لما في ايه؟ لما في الصدور. ها؟ وهدى ورحمه. الله كلمه شفاء جايه الاول. قال لك لانك انت عايز تهدي واحد الى الطريق. لازم تطلع اللي في قلبه من الاشياء اللي تنافي هذا وبعدين تهديه طب ايه الفرق بين الحكايه دي والرحمه قال لك الرحمه هي باتباعها لا تقع في ال- في الداء ولكن الشفاء يرفع الداء الذي وقعت فيه يبقى في حاجتين اتنين شفاء وننزل من القران ما هو ايه شفاء ورحمه شفاء لمن وقع عنده الداء نشفيه منه نطلع الداء ده منه طب ورحمه نخليه يسلك سلوك ما يجيلوش الداء ما يجيلوش الداء يبقى احنا عندنا دلوقتي ظواهر السلوكات نقول عليها موعظه بس نشفي إيه؟ ما في الصدور ليه قال لك لان في اشياء تعالج ظواهرها صحيح الظواهر تمتنع لكن المنابع اللي نشأ عنها الظواهر لسه موجودة زي الرجل اللي يلاقي مثلا بثور أو حبوب على جلد الطفل يقوم يجي يداوي الايه الحبوب دي بشوية مراحل تبلطها كده وتخليها مش عارف ايه انما الأ- الأ- الأ- الاولى انك انت تنظر تشوف الحبوب دي جت منين إيه؟ الحبوب دي جت ايه نقوم نشفي السبب وبعدين نشفي الظاهر ال- الظواهر اللي حدثت دي نشفيه انما نشفي مين لانك لما تعمل الظواهر دي مش بيحصل يدويها وتبلط وبعدين تطلع تاني تطلع تاني يبقى معناها ايه انك انت اديت الظاهر ولا شفتش النبع اللي بتصدر عنه هذه الدقات النبع اللي بتصدر عنه الدقات هو شفاء الصدور كل حركة لها نبع من مواجيد الناس فما دام توضب دي وتشفيها لازم تطلع ال... ولذلك تجد طبيب مثلا الماهر ساعة ما يشوف الظاهرة قبل ما يشوف الظاهرة يشوف ايه أسباب الظاهرة يقوم يجي على سبب الظاهرة ويعالجه وبعدين يجي للظاهرة دي اللي عملت بصور واللي عملت مش عارف ايه ايه يبتدي ايه يعالج ولذلك لما تيجي لل... لل- للقرآن في سيدنا مثلا أيوب في بلاء أيوب قال له ايه اركض برجلك اركض يعني اضرب البتاع برجلك هتطلع لك ميه هذا مغتسل بارد وشراب مغتسل بارد ليزيل الاشياء الايه الظهر وشراب عشان يجي للايه يجي للداء نفسه من ايه من الاصل قد جاءتكم موعظة من ربكم وهو مأمون إله ورب وشفاء لما في الصدور حتى تكون المواجيد اللي تصدر عنها الافعال مواجيد سليمه مواجيد مستقيمه ما فيهاش خلل وهدى الى الطريق الموصل للغايه الحق ورحمه بحيث ان اتبعتها لا يحصل لك داء الموعظه والشفاء والهدى والرحمة كل هذه الأشياء تؤدي إلى العمل المقبول عند الله العمل المقبول عند الله ولكن إياك إن صحت لك هذه الأربعة أن تظن أن العمل في ظل موعظة وفي شفاء صدر وفي هدى وفي رحمة هو ده اللي تفرح بيه ليه لان ده عملك ولكن بجانب ذلك او فوق ذلك عمل الله في الفضل عليك فإياك أن تقول عملي بقى وعملت والله ده فيه موعظة وشفاء وعمل قل لك لا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا لأن مهما عملنا في تطبيق منهج الله وأدناه برضه ما أدناش حق النعم الموجودة عندنا قبل أن نكلف يبقى اذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم لن يدخل احدكم الجنه بعمله ولا انت يا رسول الله قال ولا انا الا ان يتغمدني الله برحمته يبقى اذا ان كنا هنقول على شويه الطاعه الطاعه عايد عليك في دنياك وما تقدرش تأدي انت ما بلغتش الا في سن 15 شوف النعم بقى اللي مسكتك سنه 15 سنه يبقى لما تيجي تطيع ربنا في كام حكم يبقى مش هتؤدي الايه يبقى إن جازاك في الآخرة يبقى بالعدل ولا بالفضل يبقى بالفضل قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون اوعى تقول انا تصدقت اوعى تقول انا صليت اوعى تقول انا مش عارف ايه وبعد ذلك يورثك استجابتك لمنهج الله بدقه غرور بعبادتك غرور بعملك يقول له لا رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آه الله أذن لكم أم على الله تفترون احنا قلنا الملك والملك واللي يحيي ويميت كل دي مظاهر الحياة دي فرعية ايه لازم في محافظة على استبقاء الحياة استبقاء الحياة ده بإيه بالرزق اللي بناكله الشرب والهواء والأشياء دي دي مقومات استبقاء الايه استبقاء الحياة طب واستبقاء النوع وهي حياتك انت تستبقى بانك تاكل وتشرب وتتنفس ولكن نوعك النوع يحفظ بايه بالتزاوج بالزوج والذكر والانثى يبقى اذا الحياه عايزه ايه الخليفه عايز استبقاء حياه وذلك بالاقوات واستبقاء نوع وذلك بالذكورة والأنوثة والالتقاء بينهما ما دام استبقاء الحياه هيبقى بالقوت احنا قلنا زمان لو نظرت الى القوت لوجدت لو القوت له مراحل اهميه يعني في شيء مهم وفي شيء ايه اهم من المهم قلنا ان استبقاء الحياه بالطعام وايه والشراب وبالايه ايه كمان وبالنفس الهواء الاشياء دي اهميتها بالنسبه للتكوين الاستبقائي ايه يعني الطعام ولا الشراب ولا الهواء قال لك الطعام ده تاكل وجبه في اليوم تقضيك مش كده طب الوجبه اللي في اليوم تقضيك دي تشرب لها كم مره اكتر من مره الله يبقى حاجتك للطعام اقل من حاجتك للميه طب وحاجتك للهواء بالنسبه للحكايه دي اكتر من حاجتك للايه للميه يبقى اهميتها تيجي ازاي بقى ايه طعام شراب هواء اللي يمكن لا اصبر عنه لحظه هو ايه هو الهواء ان انقبض نفسك شهيق ولا تضيع ولذلك قلنا زمان ان من رحمه الله التي تجلت في حفظ نوع الانسان انه العنصر الذي لا يستغنى عنه ابدا اللي هو النفس لم يملك الله فيه الهواء لاحد قد يملكه طعاما وقد يملكه الاقل الشراب انما الهواء ما يمكنش دي المقومات بتاعه الايه مقومات الحياه دي كل حاجه في الوجود كلها عشان تبقى مقوم حياه كل حاجه في الوجود اشربها ايه قال لك لا هو هيحدد اللي تاكله ايه يبقى ده الحلال واللي ما تاكلوش ايه يبقى ايه يبقى ده الحرام وايه اللي تشربه وايه اللي ما ايه الله ما دام هو يستبقي نوعك بالطعام والشراب والهواء يبقى اسمع كلامه اي طعام اكل دي حلال ودي حرام اي شراب اشرب دي حلال وده حرام على الاول الهوى ده قلنا ايه ما فيش فيها كلام ده فلما يجي ربنا بقى يقول لي انت حلال لك كذا وحلال لك كذا وحلال لك كذا. ان ادخلت نفسك فيما احل الله فحرمته يبقى تدخلت في استبقاء الحياه وما دام الطعام هيديك استبقاء حياه ويديك طاقه على الحركه اللي هي نسميها وقود للحركه مش كده فعامل نفسك كما تعامل الآلة التي تصنعها انت لما تصنع آلة تقول دي تدور بالبنزين يعني وقودها يجي بإيه ودي بإيه بالسولار ودي بكذا ودي بكذا لا والطيارة يقول لك لا ده بنزين طيارة الله يبقى انت بتحط الوقود اللي يناسب مين الآلة علشان تؤدي مهمتها كذلك جعل الله لك فيما أحل وفيما حرم المواصفات اللي تنفعك عشان تاكل منها وتتغذى وتقضي الطاقة بتاعتك على الحركة فما تتدخلش انت والحلال تحرمه والحرام, وال... والحرام تحلله وإلا كنت زي اللي بيجيب السولار ويقوم بالطيارة تيجي تقول لا طب ما دام خلق اشياء وحيوانات وبتاع ومحرمها عليا بيخلقها ليه؟ مثلا ما هو سؤال وارد تقول له لا لان فيه فرق بين رزق مباشر وبين رزق غير مباشر كل ما في الكون مما تراه رزق ولكن فيه رزق مباشر يعني تاخده على طول كده وفيه رزق غير مباشر هل انا اكل النار انما هي اللي هتنضج لي الطعام اللي حكى الله يبقى اذا فيه شيء مخلوق لشيء هو مش مباشر بالنسبه لك انما بيخدمك خدمه وان كانت بعيده شويه طب اهو حلل مثلا الضأن والمعز والابل والبقر ومش عارف ايه وحرم الخنزير مش كده طيب ايه ليه أم قال لك اوعى تقول هو محرمه وخلقه ليه؟ لأنه هو خلقه لمهمة مش إنك تاكلها. هو خلقه لمهمة تانية خالص، ده هو ده اللي بيلم لك قاذورات الوجود. اللي بيرمرم لك اللي. تبقى ما تقولش للي بيرمرم للحاجات أنا آكله. يبقى هو رزق بس غير ايه غير مباشر ما تنططوش انت الا انك انت تاكله خليه لايه للمهمه بتاعته فالحق سبحانه وتعالى بيدينا بيقول للنبي قول لهم انتم حلل حرمتم اشياء حللها الله طب اللي بيحرم اشياء حلها الله يبقى بيضيق على نفسه ولا بيوسعها ده بيضيق على نفسه يا اخي الاشياء اللي هي حرام ويحللها يبقى بيوسع على نفسه انما هي حلال ويحرمها ادي الغباء هي حلال ويحرمها فبيقول بقى قل يا محمد ارايتم اي اخبروني ما انزل الله لكم من رزق الرزق ما به انتفع اما مباشره او بالايه او بالوسائط يبقى كل ما تراه رزق لك بس في حاجه بتاخدها مباشره طب المال ده رزق ولا مش رزق هو ده رزق وهو اللي بيجيب الارزاق كلها انما تاكله ما يتاكلش يبقى مش رزق مباشر انما ياتي به الرزق المباشر ما يبقى الرزق ما ينتفع به سواء كان انتفاعا مباشرا او انتفاعا بايه بوسائط ما انزل الله لكم من رزق كان الرزق كله نازل وكلمه انزل تفيد ايه انه بيجي كله من ناحيه ايه من اعلى طب ما هو كله هابط لنا من الحق الاعلى كله هابط لنا من الحق الايه الاعلى بس احنا بنقول بينزل يعني بينزل المطر والمطر يطلع الايه نقول له لكن في معادن في الارض برضه وهي رزق لنا ولا لا بنعمل منها ادواتنا وبنعمل منها كذا وبنعمل منها كذا وبنعمل منها كذا يبقى كلمه انزل معناها اوجد وخلق من اعلى وما دام موجوده من اعلى منك يبقى صالحه لك يبقى كلمه انزل ما تاخدش بقى بس جهه العلو الايه الحسيه خد جهه العلو الايه المعنويه بدليل ان الحق سبحانه وتعالى قايل في سورة الحديد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لقد أرسلنا رسلنا بالإيه بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب أنزلنا معهم الكتاب والميزان صحيح نزل من السماء أنزل القرآن دي من السماء صح وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع وأنزل الحديد برضه والحديد احنا بنجيبه من ايه؟ من الارض ومن الجبال يبقى المراد الانزال الانزال ايجاد من اعلى منك وما دام موجود من اعلى منك يبقى هو ده اللي ايه اللي صالح ايه ليك قل ارايتم ما انزل الله لكم من رزق الله انزل وبين الحلال والحرام انتوا ادخلتوا انوفكم في الحلال والحرام فجعلتم منه حراما وحلالا انتوا اللي جعلتوا ما تخلوا الجعل لمن خلق اللي عارف مصلحتك فين قل آه الله اذن لكم يعني اداكوا تفويض كده بانكم تشوفوا ايه الحلال وايه الحرام ام على الله تفترون انتم في وجاب الكتة الحلال والحرام انتم بتحللوا بتحرموا الحلال علشان يبين مرتبة القبح لانه ولو يقول لو لو قال ان كنتم بتحللوا الحرام يبقى انما شوف الغباء بقى بيضيق ايه بيضيق على نفسه ويشير الحق سبحانه وتعالى في اجمال هذه الايه فجعلتم منه حراما وحلالا في ايات اخرى في قوله سبحانه شرحناها ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حامل اما ما دام ربنا ما جعلهاش يبقى مين اللي جعلها إيه؟ انتوا جعلوها ايه ما جعل الله من بحيره طب ده هي موجوده قال ما جعلها حراما ما جعل الله كذا وكذا وكذا ايه انتوا اللي حرمتوها ما جعل الله من بحيره البحيره الناقه اذا جابت خمس أبطن وآخرها ذكر يشق ودنه يقول لا والله أنت عملت اللي عليك يشق إيه ودنه ويتركوها سائمة غير مملوكة بس لا يركبها أحد ولا يحلبها أحد ولا يجز صفها أحد ودي معموله لمين تبقى بعدين تذبح لقدام الالهه الايه اللي بيعبدوهم اسمها الايه سميت بحيره لانهم يبحرون اذنها يعني يشقونها علامه على ان اي واحد يشوفها ما يركبهاش اي واحد يشوفها ما يحملش عليها حمول اي واحد يشوفها ما ياخدش لا باله يقول لك ما هي ادت ال- دي اسمها الايه البحيره ولا سائبه سائبه كلمه سائبه ضد مربوطه ولا لا الربط ده يفيد الملكيه سائبه يعني ايه ملهاش ملك يقول لك كان اذا مرض واحد او اراد شيئا وهب ان يجعل ناقه كده لايه لخ- لخدام الاصنام اسمها ايه سائبه برضه لا تركب ولا تحلب ولا يحمل عليها ولا حد يتعرض لها بل دي لمين لخدام الايه الاصنام ما جعل الله من ايه ولا سائبه ولا وصيله ولا وصيله كان الناقه لما تولد آه، انثى يخلوها ولما تولد ذكر يذبحوا لان ذكر واحد لا حل في انما الانثى م- محل ال- الولاده فاذا جاءت في بطن فيها انثى يخلوها والذكر فيها انثى ي- ي- يخلوها والذكر ي- يذبحوه للاصنام فاذا جاءت مره ذكر وانثى ويا بعض يقولوا وصلت اخاها فما يدوهاش للايه للاصنام ولا حام الحامي هو الذي ح- الفحل يحمي ظهر نفسه ازاي قال لك الفحل اللي يجيب عشر تبطن عشر ايه تبطن يقول لك بزيادة عليك كده بقى وقد حمى الفحل ايه ظهره برضه لا يركب ولا ايه ولا يحمل عليه ويسيب كده يبقى لمين للاصنام قال انتوا مين اللي مين اللي حرم عليكم هذه الاشياء طب ما انتم امثالكم ياكلونها اللي هم مين ما هو الخدام بتوع الاصنام هم اللي بي ايه هم اللي بياكلوا بقى انتوا بتدللوا اللي بيعملوا الاصنام وتحرموا على نفسكم الاشياء وتقول يبقى رأفه بهم ولا مش رأفه وايضا هناك ثمانيه ازواج إيه؟ مش كده من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل الذكرين حرم ام الانثيين اما اشتملت عليه ارحم وبعدين يجوا من الابل اثنين ومن البقر ايه اثنين الله يبقى اذا قل ارايتم ما جعل الله لكم الله من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا منصوره في القران الكريم الاشياء الايه واللي هناك قالوا هذا لله بزعمهم وهذا ايه وجعلوا لله مما زرع من الايه من الانعام نصيبا فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فما كان لشركائهم فلا يصل الى الله وما كان لله فهو يصل الى ايه شركائه قال لهم انتوا دخلتوا ليه في مقومات الحياه انا الذي اتدخل انا خلقتكم وانا خلق ارزاقكم فانا اللي اقول ده حرام وده حلال فما تتعدوش فانك ان تعديت الى حل فحرمته تمام زي ما تتعدى الى محرم فتحله قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم أنتم منه حراما وحلالا قل آه الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة الذين يفترون الكذب على الله بيقول هم ظنهم ايه في ربنا يوم القيامة يعمل ايه هم فاهمين ايه ده لازم فاهمين المسألة سايبة وفي غفلة ومفيش حساب ولا فيش أي حاجة وإلا ما ظنوا لو أنهم عارفين إيه اللي يحدث يوم القيامة ما كانوش يفتروا على الله الإيه الكذب فأنا أريد أن أفهم إيه الظن بتاعهم بربهم يوم القيامة يعني هيطبطب عليهم يعني هيقول لهم إحنا ما دريناش هيقول لهم أنتوا عملت الحاجات دي وخلاص واللي فات مات أبدا ما ظنكم في أنكم تفتروا على الله يعمل فيكم يوم القيامة لو استحضرتم ما أعده الله لكم يوم القيامة من العذاب والنكال ما فعلتم ذلك ولكنكم كالظان بأن الله غافل عن كل هذا وكأنها أشياء حصلت ولا حساب لها ولا كتابة لها ولا رقيب ولا عتيد وما ظن الذين يفترون على الله الكذب ايه ظنهم بربهم يعني ربهم هيعمل لهم ايه فاهمين ايه هم ما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة ان الله لذو فضل على الناس ده هو متفضل عليكم اشياء كثيره فليه تحرموا نفسكم من ايه من هذا الفضل ولكن اكثرهم لا يشكرون ليه لانه لو شكر لزدناه هو بينقص الحلال وهو لو شكر إيه؟ احنا نزوده نعم وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وما تكون يا محمد في شأن ما هو الشأن الشأن هو الأمر والحال الذي عليه الشيء يقول ما شأنك الآن اليوم ما حالك إزاي أحوالك مثلا يبقى الشأن هو الحال الذي يطرأ على الأمر بس الحال المهم الحال اللي إيه ما, ما يجيش واحد يقول له إيه شأنك اليوم يقول له والله دخلت الكابينيه مرتين ولا بتاع لازم تسأل عن الحالة الإيه الحالة المهمة يبقى كلمة شأن إيه؟ الحال بس الحال الإيه العظيم المتميز ولذلك يصف الله فيه نفسه فيقول ايه كل يوم هو في شأن كل ما تفتكرش ان ربنا خلق النواميس وخلق القوانين وقال للنواميس بقى ايه اشتغل انت بقى لا ده كل يوم هو في شأن ولذلك لما سئل احد العلماء قال ما شأن ربك الآن بيعمل ايه وقد صح ان القلم قد جف يعني كل حاجة إيه فقال ماذا قال أمور يبديها ولا يبتديها أمور يبديها شأ القلم قد جف في رسم نظام الكون بقي أن يظهر كل رسم في أوانه يبقى كل و... كل حاجة تظهر في إيه؟ في أوانه ولذلك بيقول ايه اوعى تفتكر ان انا خلقت وعملت مش عارف ايه وسايبكم انا قيوم قائم قيوم يعني ايه يعني مبالغ في القيام القيام على ايه على مصالحكم ولذلك بطمنكم بقول لكم ناموا انتم الليل انا جعلت لكم الليل عشان ايه تناموا فيه ولا تخافوش لانني لا تاخذني سنه ولا نوم انا مراعيكم انا مراعيكم وكنت ناموا انتوا ده الواحد بيكون عنده غفير قاعد حرسه ويقول له نام انت ده ويمكن هو يعسل قبله وينام قبله أم قال لك يبقى قيوم قيوم يعني قائم على امر خلقه لا تاخذه سنه ولا ايه ولا تاخذه سنه ولا ايه ولا نوم وما تكون في شأن بقى الشأن هو الأمر المهم العظيم رسول الله أي شأن يهمه أأكله أشربه إيه اللي بيهمه ده مهمته الرسالة يبقى هي اللي إيه هي المهمة يبقى الشأن الذي يهم رسول الله هو مين هو بلاغ الرسالة وبلاغ الرسالة بالمنهج والمنهج يقول ربنا قال لي اعمل كذا يبقى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن منه هنا بمعنى اللام وما تتلو له أي تأييدا بآيات من القرآن ولذلك هناك في سورة مما خطيئاتهم أغرقوا أغرقوا ليه من الخطيئة أي أغرقوا لأجل خطيئتهم تبقى وما تكون في شأن وما تتلو لأجله لأجل الشأن من قرآن يبقى هذه حال النبي النبي في شأن ويتلو تأييدا للشأن الذي بصدده وهو المنهج وبلاغه يتلو مين القرآن ويدخل في الشأن أيضا ما فوض بالقرآن فيه ما أتاكم الرسول فإيه افرض ان هو بيقول حاجه القران ما تكلمش عنها المغرب ثلاث ركعات اجهر في دي اعمل في دي الزكاه نصابها كذا الحم دي مش مش مش بيتلو فيها من قران ده بيقول حديث بيقول يبقى ده داخل في الشأن ولا لا يبقى شأن رسول الله مهمته الأساسية اللي هو إيه بلاغ الرسالة وبلاغ الرسالة منهج فيها منهج الله ومنهج الله نوعان نوع جاء بنصوص القرآن ويوم- ونوع آخر جاء بتفويض الله له أن يشرع وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه إيه ما تكون في هذا الأمر أنت طب واللي يسمعك بقى نقل الخطاب من المفرد إلى الجماعة وما تكون أنت يا محمد في شأن من بلاغ القرآن وتتلو تأييدا له من القرآن ولا تعملون من عمل يبقى اتنقل لمين للسامعين بقى للمبلغين يبقى إذا عايزين حاجات اتنين منهج يبلغ ها، وتفظيف للمنهج المبلغ بقوله ايه تعملون هو يقول وانتم وانتم تعملوا وما تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا شوف التعبير بقى اذ تفيضون فيه شوف الاداء الاداء اذ تفيضون ايه الافاضه الواحد اذا ملا كوز ميه فيجي عند الحافه وامتلا لما يمتلي ايه اللي يحصل ان زودت حاجه تفيض على الجوانب تفيض ايه وتنزل بسرعة مش بتقل على حسب قوة الماء ومنه إذا أفضتم من عرفات يعني نزلتم إيه شرعتم في الذهاب مسرعين بنشاط مش كده فإذا أفضتم من إيه من عرفات يبقى يبقى إذا وما- وما تعملون من عمل إلا- إذ تفيضون فيه أي تسرعون إليه سرعة فيها نشاط مما يدل على حسن الاستجابة إلى المنهج الذي يقوله الرسول بمجرد ما يجي الكلام يعملوا إيه مش يعملوه ده يفيضون يفيضون يعني يقبلوا عليه بإيه بسرعة طيب كلمة عمل غير كلمة فعل العمل هو مطلق الحدث من أي جارحة فنظرة العين عمل وسماع الأذن وقول اللسان عمل وبطش اليد وسعي الرجل عمل ده اسمه ايه عمل لكن الفعل هو عمل ما دون اللسان يبقى العمل هينقسم قسمين فعل وقول ولذلك يقول ربنا لما تقولون تفعلون يبقى القول شيء والفعل وكلاهما كلهما عمل يبقى وما تعملون من عمل شامل ايه القول وشامل ايه وشامل الفعل وشامل ايه كمان قال لك قد يكون الامر الذي دفع الى القول او العمل مس- مكنون في الصدر هوى قال لك العمل يبقى ظاهر لكن الثاني مستور انما الاعمال بالنيات باللي داخل هنا فبقول لك اهو ربنا بقى سبحانه وتعالى ان كان الخلق يعلمون الظاهر ده من القول والفعل انا بعرف الايه اللي ده اللي ما يعرفوش الخلق ولا تعملون من عمل الا كنا عليكم شهودا اذ تفيضون فيه وتنبهوا وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين الله يبقى بيقول انتوا بتعملوا اعمال وهتفيضوا فيها وربنا عارفه لكن تنبههم الى شيء ان الدخائل ايضا إيه؟ معلومه لله ومعلومة لله ومكتوبة في كتاب يبقى ما فيش واحد ايه يحاول انه يختلس حركة قلب يختلس حركة ضمير كلها ايه وما يعزب اي ما يغيب والى لقاء اخر ان شاء الله